بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ابدا اقرا حاجه جديده كان في بس انا كنت عاوز اوضح انهي نصوص اللي انا كنت اشرت اليها في سفر نشيد الانشاد وسفر حزقيال اللي فيهم موضوع ان الناسخ آه، غير ال- اللفظ الصريح ب- بشيء آه، فيه آه، نوع من انواع التوريه يعني المفروض ان في ال- في نشيد الانشاد الاصحاح السابع اللي هو ال- آه، النص اللي بيقول آه، سرتك كأس مدورة لا ي- لا يعوزها شراب ممزوج فهو المفروض المقصود مش السرة مقصود حاجة تانية فهم النساخ راحوا وغيروا آه، المقصود ال- ال- اللفظ الصريح وخلوها السرة المقصود ما أسفل السرة يعني طب الكلام ده في- مكتوب فيه ابحاث ما انا قلت قبل كده الاخ احمد آه، سبيع والاخ آه، صوماليانو اللي هو محمود ابا شيخ على موقع برهانكم لو انت مش لاقيه بقى ادخل اكتب لي على الفيسبوك وانا ادور لك عليه واحطه يعني في بقى في في حزقيال النص اللي موجود في حزقيال 23 اللي هو بيقول ايه آه الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل طبعا مش هو النص العبري بي الحالي بيقول لحمهم لكن هو مش المقصود لحمهم كلحم الحمير طبعا المعنى المقصود واضح يعني في في حزقيال 23 آه، 20 فدول من ضمن النصوص اللي ايه المقصود آه، آه، العضو الذكر الحمار كان مقصود كان مكتوب صراحة لكن هم غيروها ب- بكناية يعني لحم طيب احنا مفروض بقى هن هنكمل ايه آه، اخر حاجة وقفنا عندها ان نور آه، نو- نوح عليه السلام والعياذ بالله يسك- يسكر ويتعرى فقلنا ان الجزء بتاع ان فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير انا قلت قبل كده في مفسرين بيقولوا ان حصل نوع من انواع التحرش ال- الجنسي او ان حصل نوع من انواع التحرش الجنسي ونوح عليه السلام لم يكتشف هذا الا بعد ان فاق من خمره والعياذ بالله والجزء الخاص بتاع انه قعد 950 سنه ده مخالف للكتاب المقدس اللي بيقول ان بعد الطوفان اخر حاجه اخر حاجه تكون 120 طيب هندخل بقى في الجزء الخاص بزنا لوط مع ابنتيه والعياذ بالله قصة موجودة في سفر التكوين 19 من 30 ل 38 أنا قلت قبل كده إن ممكن يكون عند أهل الكتاب إن إن نوح نبي وده ممكن يكون عليه اتفاق أكتر من على لوط عليه السلام لكن معظم المسيحيين بيقولوا إن لوط عليه السلام لم يكن ن- نبيا الكتاب المقدس بي- بيقول زي ما احنا نعرف بخلفية إسلامية أن لوط عليه السلام آه، كان معاصر لإبراهيم عليه السلام لكن ده كان في مدينة وده كان في مدينة القرآن الكريم بيوضح أن هم كانوا عايشين مع بعض آه، في نفس الزمن يعني برضو الكتاب المقدس بيقول نفس الكلام المهم في التكوين 19 من 30 ل 38 بيقول وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض طبعا ال- آه، يعني أنا مش قضيتي ال- ال- القصة دي يعني ع- قطعا ولا شك إن كان في بني آدمين رجال تانيين عايشين أيام لوط عليه السلام لكن هو المقصود إن في المكان اللي احنا فيه مفيش حد طب وهل ده يبرر زنا المحارم؟ لا طبعا. لكن لكن لو يعني ده مش معناه ان ما كانش فيه على وجه الارض غير لوط وابنتاه فعلشان نسل البشريه يستمر يبقى لازم نزني بابينا علشان خاطر ن- نخلف. ده كلام فاضي. لكن ممكن يكون مقصود ان هم راحوا المكان منعزل لوحديهم وكده فهنا طبعا ايه ال- الكتاب مقدس زي ما في ناس كانت بتتكلم كده عن آه، الحوادث في الجرايد اللي هو القسم بتاع الحوادث يقول لك ده آه، آه، دليل عملي كيف ترتكب الجريمه فلما ي... لما بدل ما يذكر الحادث اجمالا يذكر تفاصيل الحادث وازاي عمل كده وازاي خطط وازاي دبر وامتى نفذ وكذا كذا كذا فبالتالي لو انت عاوز تعمل زيه عندك كتالوج لتنفيذ الجريمه فبرضه للاسف الكتاب المقدس نفس الكلام ان هم طب هم هيرتكبوا جري... هيرتك- هيرتكبوا معصيه وجريمه بشعه الكتالوج بقى بالنسبه لك بالتفصيل لو عاوز تعمل زيه يعني فهنا بيقول هلم نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامته مدريش وحدث في الغد إن البكرة آه، أو أن البكرة قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واض- واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت فحبلت ابنتا لوط من أبيهما للأسف نص بشع جدا جدا بي بي بي يعني تأريخ ل قطعا ولا شك ان ده افتراء على نبي الله لوط عليه السلام لكن كون ان الكتاب يذكر صراحه كده ان ده زنا محارم وان حصل حبل ان البنتين حبلوا من ابيهما إيه، في بعض الناس لما جم يتكلموا في موضوع الكتاب المقدس اثر قد ايه في العالم في بعض الناس المسيحيين المؤمنين المنصرين وكده يقعدوا يقولوا ده الكتاب المقدس مصدر كل خير ورقي للبشريه والكلام ده كله لكن انت لو وجدت صراحه لو لو قعدت تقسم في الك- تقسم الكتاب كده ايه المفيد وايه اللي مش مفيد ستجد قطعا اللي مش مفيد واللي يدعو للرذيله واللي يعلم الناس الشر للاسف الشديد هتلاقيه اكتر بكتير جدا من الفائده البشريه هنا بيقول فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب مين مؤاب
ده اللي هو اللي هو جه من نسل من نسله راعوس راعوس المبايا يعني أبناء زنا محارم منذ القديم إن لوط زنى مع ابنتيه والعياذ بالله وبنته اللي حبلت منه زنا محارم خلفت مؤاب اللي ايه وهو ابو المؤابيين الى اليوم اللي فيه منها مين راعوث المؤابيه وهي راخر راعوث المؤابيه عملت ايه مع بوعز وحماتها ونعمي ويعني تحس ان ايه الرذيله متاصله منذ القديم شيء سيء جدا وهو ابو المؤابيين الى اليوم طيب والصغيرة أيضا ولدت ابنا اس- آه، اسمه آه، بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم طيب كويس أوي أو ال- الخمرة كانت أيامهم حلال ولا حرام؟
أنا قلت قبل كده إن الكتاب المقدس فيه تناقضات شديدة بالنسبة للخمر إن محرم على الكهنة إن هم يشربوا خمرة وهو- وهم في اله- في خيمة الاجتماع وإن في نصوص كثيرة جدا جدا بتتكلم عن الخمرة وبتقول إن ما يشربهاش إلا الشخص الوحش المستهزئ ومش عارف مين وإن الخمرة بتدمر الصحة و و و و و وبعدين تلاقي ان برضه عندهم مفهوم ان الخمر ام الخبائث و و و و و. وبعدين في الاخر مفيش نصوص في العهد القديم بتحرم الخمر بشكل عام بل ان في نصوص كثيره في العهد القديم بتخلي الخمر من ضمن التقديمات اللي بتقدم لله وان اي حد بيشرب خمر الكبير والصغير والشباب والولاد وكل الناس بتشرب خمر يعني التناقض ده ان الخمر حاجه وحشه وام الخبائث ومضره للبدن وبتغيب العقل و و و وفي نفس الوقت مفيش حاجه بتخر... بتحرم الخمر على العامه. طيب يعني كان كان لوط عليه السلام ما كانش عارف إن هو بيشرب خمر ده هو يقول لك اسقى لنا خمر حتى لحد ما يسكر مش مهم مش مهم موضوع الخمر في الكتاب المقدس ده ده حوار تاني لكن المفروض مفيش نصوص بتحرم الخمر بشكل مطلق في الكتاب المقدس لكن في نصوص كتير بتقول ان الخمره وحشه واللي يشربها يبقى وحش طيب في سفر التكوين دي قصة زنا يهوذا مع ثمار يهوذا ده اللي هو ايه الابن الاكبر ليعقوب عليه السلام اللي هو اسرائيل واللي المفروض اللي اللي اتسمى على اسمه اليهود ومن العبر العربي الذال ال- او أو الدال المعجمه بنقطه يعني تتحول لدال عاديه من غير نقطه فتبقى يهوذا يهودا يهود كده يعني فاسمهم يهود ده ال- ده الراي ال- الارجح بالنسبه لي وبالنسبه ل- لكثير من العلماء سبب تسميه اليهود في علماء تانيين بيربطوا آه، مسمى اليهود بنصوص عربية في القرآن الكريم اللي هو إيه إنا هدنا إليك هدنا يعني تبنا فأنا أنا آه، بشكل عام بقول إن ما ينفعش إن أنا أربط مسمى عربي بناس ما كانوش عرب فاهم إزاي؟ يعني برضو لما أجي أتكلم عن تسمية آه، الن- النصارى او الم- المفروض هل المسمى ده له اصل في اللغه العربيه الحوار ده انا هبقى اتكلم عنه بعدين في في اهل الكتاب في القران الكريم لكن انا بعتقد ان اصل اليهود هو من يهوذا الاكبر اولاد يعقوب عليه السلام فهو ده يهوذا ده المفروض آه، اكبر الاسباط الاثنى عشر اكبر اولاد يعقوب عليه السلام وهو مذكور في نسب آه، المسيح في انجيل متى وفي انجيل لوقا والمفروض ان سبت يهوذا هو اللي جه منه داوود عليه السلام والمفروض ان سبت يهوذا هو السبت اللي بيخرج منه ملوك بني اسرائيل تمام طيب يعني ده اهم واحد في ابناء يعقوب ايه اللي حصل له بقى طبعا احنا تكلمنا اصلا عن يعقوب وعن اسحاق وعن آه، عيسو وعن سرقة ال- البركة والبكورية والكلام ده كله فيعني تحس ان للأسف الشديد مفيش حد طالع آه، كويس في الكتاب المقدس من الأنبياء الكبار العظام يمكن آه، لو قلت مين أحسن واحد مذكور في الكتاب المقدس هو آه، يوسف عليه السلام احسن واحد مش مكتوب عنه يعني كلام وحش او كده سفر التكوين اصحاح 38 من 12 ل 30 بيقول ايه ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا يعني ماشي يعني هو كان متجوز واحدة ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي ما علينا فأخ فأخبرت ثامار هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز, ليجز غنمه يعني يهوذا ده يبقى حمى ثمار ثمار كانت متجوزة ابن يهوذا وبعدين فخلعت عنها ثياب ترملها يعني ايه ثياب ترملها يعني هي كانت ارمله جوزها مات كانت لابسه اسود وزعلانه عليه فراحت لا قلعت لبس ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل آه، عينايم التي على طريق تمنى لانها رات أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة شيلة ده مفروض ابن تاني ليهوذا فهي الست يعني كانت بتتجوز وت- و- و- وبيموت على ايديها فمفروض تتجوز اخوه وب- وهكذا فهو بيقول لك ده شيلة ده كبر وهي لسه ما اتجوزتوش طب وبعدين يعني فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها قد غطت وجهها طبعا المقصود بالجملة دي ان يعني ان ان, إن الزانية بتتخفى علشان محدش ايه آه، يعرفها او حاجة زي كده او هي خجلانة من حاجة او حاجة زي كده يعني يعني عشان غطت وجهها كده زمان اه ده ده آه، مفهوم الكتاب المقدس للاسف فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك كده وش يعني لأنه لم يعلم إنها كنته يعني ده شيء ممكن آه، يعني كانه شيء عادي يعني لا انا عاوز انا عاوز اقول ان هاتي ادخل عليك لانه لم يعلم انها كنته يعني آه، ده امر ينفع مع اي حد ما عدا كنته فهو هنا الكتاب كانه بيقول هو قال لها كده علشان هو ما كانش يعرف انها كنته لو كان يعرف ما كانش قال لها بس اللي انت تقدر تستنبطه ان يبقى مع اي حد غير كنته ده عادي ومفيش اي مشاكل ان هو يشوف واحده يقول لها يلا ادخل عليك فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي هي بقى برضو بتمثل دور الزانية يعني في تجاوب على طول ما يعني ما بتقولوش لا يا راجل اختشي عيب ده انا كنتك لا ده هتدفع كام فقال اني ارسل جدي معزة من الغنم يعني هبعت لك جدي فقال لها طب انا لسه هستنى لغايه ما تبعت اديني رهن هل تعطيني رهنا حتى ترسله فقال ما الرهن الذي اعطيك فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك يعني تديني الخاتم وال... وال... والعصابه اللي هو بيلفها يعني على دماغه والعصايه اللي انت بتمسكها في ايدك فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه طيب كويس قوي ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقع برقعها ولبست ثياب ترملها فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلمي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها يعني تحس ان الموضوع عادي يعني انت متخيل يهوذا زنى فبعدين هو بيقول لي بيقول لصاحبه ودي للزانية أجرتها وهات منها بقى الخاتم والعصابة و- و- و- والعصا فده شيء عادي جدا فراح صاحبه بيسأل فين الزانية يعني هو أمره مفضوح ومعروف ان هو زنى بواحدة وده عادي جدا صاحبه بيقول له روح ادي للزانية اللي انا زنيت بيها اجرتها فالتاني بقى بيسأل على اساس ان اللي في المنطقة دي كلهم رافعين قرايل على اساس ان في زانية ما هو ده معنى الكلام ان في زانيه في المكان والناس عارفه ان في زانيه فهو بيسال بقى الناس هي فين بقى الزانيه اللي هنا اللي بتبقى على الطريق فقالوا لم تكن ها هنا زانيه لا الحمد لله طلعوا شرفاء ما بيسيبوش زواني يقعدوا في المنطقه عندهم فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها واهل المكان ايضا قالوا لم تكن ها هنا زانيه فخلاص يعني ما فيش زانيه هنا فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخ- أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك وها هي حبلى أيضا من الزنا فقال يهوذا اخرجوها فتحرق فهي الجزء بتاع اخرجوها فتحرق دي اشمعنى إيه، ليه حكمها تحرق ليه ما ترجمش مثلا ليه ما تتصلبش ليه ما تتشنقش ليه ما ليه ما, ما يدفنوهاش بالحياه ففي بعض ال- ال- علماء الكتاب بيقولوا ان ده دليل على ان بما انها كانت من انهي سبط من الاسباط ايا كان فليها حكم مشدد معين لو زنت حاجات زي كده طب ده ما كانش فيه لسه شريعه نزلت فقال لك ده شريعه ادبيه او تقليد شفوي يعني كان منقول بعدين خلاص هو الراجل بقى عامل يعني بحسب الكتاب يهوذا ما كانش يعرفها اصلا
ما عرفهاش ان هي كنته يعني هو زنى بيها و- وما عرفهاش على اساس هي كانت لابسه هدومها ومغطيه وشها هو كان بيزني وخلاص يعني ايا كان يا شيخ احمد ما ده دي القصه احنا هنعمل ايه احنا هو زنى بيها وحبلت منه وهو كل ده ما عرفش ان دي كنته القصه بتقول كده فبعدين قالوا له ده انت ثمار كنتك زنت وحبلى من الزنا فقال يهوذا اخرجوها فتحرق اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائله من الرجل الذي هذه له انا حبلى قالت له يلا بقى اما اشوف بقى هتعمل ايه انا معايا ال- العصايه والخاتم والعصابه صاحب الحاجه دي انا حبلى منه وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها ليش لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا ما تفهمش ايه المقصود فلم يعد يعرفه ايضا او هي ابر مني ابر من انهي داهيه يعني انا عايز افهم ان هي اوقعته في الزنا وزنت معاه وحبلت منه وفي الاخر هي ابر مني ما تفهمش ايه وجه ال- ال- البراره على راي المسيحيين في هذا الموقف اللي فيه زنا محال انا مش فاهم الجمله دي خالص
تعال نبص على تخيل
انا ابر مني لاني انا ما اعتقدش شيء يضرني.
يعني هي كان مفروض من حقها انها تتجوز شيلا طب فين بقى البر في ان هي اوقعته في زنا محارم وحبلت منه من الزنا شيء غريب جدا ده كام يا شيخ احمد
ده 26 من العام 38 26
نبص الأول على الترجمات فأقر بها يهوذا وقال هي حقا أبر مني لأنني لم أزوجها من ابن من ابن شيلة ولم يعاشرها فيما بعد يا يعني هي بعدت وما تخل... وما خلتش يتجوز ابنه عشان ما يحصلش ان هو ين- ينام مع واحده ابوها ابوه نام معاها يعني ولا ايه؟
فتحققها يهوذا وقال هي أصدق مني كان علي أن أزوجها لشيلة ابني ولم يعد أيضا يضاجعها حلو حتة لم يعد أيضا يضاجعها دي يعني كأن الزنا ده تكرر كذا مرة دي كأن الزنا ت- تكرر كذا مرة ما بينه وما بينه فنظر إليها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أزوجها لشيلة ابني ولم يعد بعد ذلك يدخل علي شيء غريب جدا والله ال- الانجيل الشريف فتعرف يهوذا على الاشياء وقال هي صالحه اكثر مني لاني لم ازوجها لابن شيلة ولم يعاشرها بعد ذلك. تعال نفتح كده ال- ال- اليسوعيه. سفر التكوين كام؟
38 26
26 اه
فنظر إليها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أزوجها لشيلة تمني ولم يعد بعد ذلك يدخل عليها مفيش تعليقات طيب
مش جاي الحق م?
مش جاي الحق واخر النص 24
ماشي تفسير التطبيقي عندما ظهر أن ثمار حبلى بادر يهوذا الذي حبلت منه دون أن يدري بالحكم عليها بالموت لقد أخفى يهوذا خطيته ولكنه حكم على ثمار بقوة وكثيرا ما تكون الخطايا التي نحاول أن تخ- أن نخفيها في حياتنا هي أكثر ما يثيرنا عندما نراها في آخرين فإذا شعرت بأنك ناقم على خطايا آخرين فقد يكون لديك الميل لخطية لا تريد مواجهتها فصل ولا ايه؟
او غالبا المساحه 5 اخر بيت تحت دلوقتي لحد دلوقتي المساحه مش اكتر
طيب انا مش لاقي حد ادم كلون she has been not right it's probable that Tamar was influenced by no other motive than that which was common to all the Israelite women that desire to have children who might be ضحكت فقالوا ألا تحتشم تفتح بكيت فقالوا ألا تبتسم على بسمت فقالوا خذ يا شيخ خذ يا شيخ طيب ما علينا عن النص ده نبقى ندور على تفسيره بعدين
الترجمة كده مش عارف بس. أطلع لها الترجمة بقى.
ايه بس أنا بتكلم رسالة بالإنجليزي.
طيب هنا بقى بيقول وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان الاثنين مولودين من زنا وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلا هذا خرج قائلة هذا خرج أولا ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحم آه، لماذا اقتحمت عليك اقتحاما فدعي اسمه فارس فدعي اسمه فارس وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمس فدعي اسمه زارح فارس وزارح من سمر فارس ده هو بقى اللي جه منه ايه داوود عليه السلام وبعد كده المنس- المفروض آه، منسوب آه، المسيح للنسب ال- المشرف ده والعياذ بالله طيب هنا بقى في زنا أبشالوم مع أخته ثمار لكن ثمار دي غير ث- ثمار التانية مفيش ثمار محترمة أعتقد خالص.
إيه؟
مفيش ثمار محترمه خالص لا لا ثواني هي ممكن تكون نفسها بس انا مش مش متاكد عاوز بس آه، افتح الثمار ديت كانت ايام داوود النبي لكن الثمار الثانيه كانت قبل داوود
مفيش هو ثمار واحده بس هو مش ابشالوم ده اللي هو ابن داوود
يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار ثمار دي اللي احنا كنا لسه بنقرا عنها دلوقتي ايوه دي اللي كانت آه، بتاع جاوز اه لكن الثمار الثانيه دي بتاعت اختي آه، ابشالوم اللي هو ابن النبي آه، ابن داوود النبي مفيش ما- ماشي بس مفيش ثمار تانية في ال- في النسب خلاص هي ثمار دي اللي احنا قرينا عنها ماشي ما هو ماشي ماشي صموئيل الثاني 13 من 1 ل 17 بيقول وجرى بعد ذلك انه كان لابشالوم ابن داوود اخت جميله اسمها ثمار فاحبها امنون ابن داوود واحصر امنون للسقم من اجل ثمار اخته لانه كان لانها كانت عذراء وعسر و- وعسر في عيني امنون ان يفعل لها شيئا وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب يوناداب ابن شمعي أخي داود وكان يوناداب رجلا حكيما جدا يعني طبعا هو على النصيحة الثمينة اللي هو هيديها ل- لأبشالوم لازم هيبقى حكيم جدا طبعا طيب هو غالبا ان امنون ده و- وثمار دول ما كانوش من نفس الاب والام يعني تقريبا هو نفس الاب اللي هو داوود لكن هو داوود علشان آه، كان متزوج يمكن اكتر من واحده او حاجه زي كده وبرضه سليمان آه، ما علينا يعني بالتفاصيل فقال له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح شكلك هفتان بيحب جديد أما تخبرني فقال له أمنون إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي ما هو عاوز يوضح حاجة يعني في في النسب لكن ال- ان هو في الآخر بيقول إن ثمار أخت أبشالوم أخي طيب فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارط فإذا جاء أبوك ليراك فقل له دع ثمار أختي دع ثمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يده فهو بيقول ايه ثمار اختي خلي ثمار اختي تيجي طيب فاضطجع امنون وتمارض فجاء الملك ليراه فقال امنون للملك دع ثمار اختي فتاتي وتصنع امامي كعكتين فاكل من يده فارسل داود الى ثمار الى البيت الحمد لله فارسل داود الى الحمد لله. فارسل داود الى ثمار إلى البيت قائلا اذهبي إلى بيت أمنون أخيك واعملي له طعاما فذهبت ثمار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل وقال أمنون أخرجوا كل إنسان عني يعني إيه هو بقى هو و- وأخته والعياذ بالله لوحدهم فخرج كل إنسان عنه ثم قال أمنون لثمار آتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك فأخذت ثمار الكعك الذي عملته وأتت به وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال لها تعالي اضطجعي معي يا أختي الله يخسفك يا بنت فقالت له لا يا أخي لا تذلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل لا تعمل هذه الأباحة أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل يعني مش حرام إيه؟
مش حرام ولا ايه؟
لا ما هو ما تقولوش حرام وبقى يعني كأن ما فيش شريعة يعني احنا بنتكلم على ناس أيام داوود عليه السلام كأن ما فيش توراة بتقول لا تزني ولا تشتهي ولا ولا الهوى لا هو علشان خاطر العرف والتقاليد دول كانوا الظاهر علمانيين ولا ليبرانيين ولا ايه ما تفهمش فلو العرف كان بيقتضي انه ممكن يضطجع مع اخته مفيش مشاكل لكن بني اسرائيل هي- هيقعدوا انا هبقى حملت عار وانت هيتقال عنك سفيه فما ينفعش لكن لولا كلام الناس كان ينفع مفيش مشاكل فلم يشأ ان يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها في قبلها وال- والان كلم الملك دي وانتهت
أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون واحد والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك أنا مش فاهم بقى والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك دي يعني كان عادي الموضوع طيب احنا احنا في صموئيل الثاني كام يا شيخ أحمد؟
طب- طب وين كان 13 ايه؟
13 13
ثواني صموئيل الثاني كام؟
13 13
طيب آه، هو فين أهو فأما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من الحمقى في إسرائيل والآن فكلم الملك فإنه لا يمنعني منك ده ر- رقم اثنين في الهامش في اليسوعية فبيقول يحق لأمنون بحسب العادة القديمة بحسب العادة القديمة راجع التكوين 2012 أن يتزوج من ثمار لأنها أخته لأبيه فقط وهذه الزوجات قد حرمتها شرائع يخرب بيوتكم اكتب النصوص دي عنك يا شيخ احمد عشان نراجعها اول حاجه التكوين 20 12 وبعدين بيقول هذه الزوجات قد حرمتها الشرائع ده سفر الاحبار اللي هو اللاويين 18 11 و20 17 والتثنيه 27 22 طيب حسبنا الله ونعم الوكيل اول حاجه نبص على التكوين 2012 دي فيها ايه فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لاجل امراتي وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنه ابي غير انها ليست ابنه امي فصارت لي زوجه ايه ده ده منسوب لابراهيم عليه السلام الله يخرب بيتكم بالارض استغفر الله العظيم.
ده منسوب لابراهيم عليه السلام الكلام ده وبالحقيقه هي ايضا اختي ابنه ابي غير انها ليست ابنه امي فصارت لي زوجه طب هو ممكن يكون الكلام ده كان حلال قبل شريعه موسى طيب لان هو بيقول دي عاده قديمه ده كان مو ده يعني طبعا قطعا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ان هو ان هو ينسب ان ابراهيم عليه السلام تزوج من من اخته من من ام تانية
لا ما ما ده غلط القران الكريم ما هو وعندنا السنه النبويه ما هي مغيره الموضوع ده كله يعني- احنا عندنا حديث فيما معناه اللي هو يقول آه، ف- آه، ف- اذا دخلنا على الملك فقول له انما انت اختي فانما انت اختي في هذا الدين في ديني عشان الملك كان ما كانش بيقتل ال- غير ال- كان بيقتل الزوجات والحاجات دي ازواج يعني لكن عمره ما كان يقتل ال- الاخ اخت الشخص يعني فلما دخل وقال انما انت اختي في هذا الدين فاحنا في في في حديث في السنه كده عن الجنس
طيب.
الدنيا ده الكلب ده.
سفر الأحبار 18 11 اللي هو اللاويين 18 11 بيقول إيه عورة عورة ابنتي امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها إنها أختك فدي خلاص كده متحرمة بالنص ده يعني ابنة امرأة أبيك يعني مش أمك لكن هي مرات أبوك ما ينفعش تتجوزها هي كمان أختك طيب ده في اللاويين 18 11 خلاص نقلته في بقى 20 17 وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان أمام أعين بني شعبهما يعني يتكش ي- ي- يت- ي- يتحكم عليهم بالموت يقطعان أمام أعين شعبهم طيب يعني يعني المفروض احنا بنتكلم على قصة في ال ال صموئيل الثاني 13 13 ده معنى ان هي تقول كلم الملك مش هيمنعني منك الملك ده داوود عليه السلام اللي جه بعد ناموس موسى والمفروض ان هو يحتكم ل- لشريعه موسى عليه السلام يعني هيخالف الشريعه ما علينا ما هو يعني هو داود عليه السلام في الكتاب المقدس مش قد كده برضه المهم في الاخر بيقول فلم يشأ ان يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها يعني اغتصبها ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياه وقال لها أمنون قوم انطلقي فقالت له لا سبب هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآ- من الآخر الذي عملته بي فلم يشأ أن يسمع لها بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءه يا سلام طيب نكمل بعد بعد صلاة العشاء القصة بتاعت داوود مع بيت شبع والعياذ بالله طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس كنت غلطان في العنوان هنا مفروض زنا أمنون مع أختي ثمار هو بشالوم برضه أخوهم بس مش هو اللي يعني مش ما نلبسوش هو ال- الموضوع يعني طيب في هنا زنا والعياذ بالله داوود عليه السلام مع بتشبع صمويل الثاني 11 من 1 ل 27 بيقول وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخر- فأخربوا بني عمون وحاصروا ربه وأما داود فأقام في أورشليم يعني هو عاوز يقول لك إن جيشه بيعمل حاجة وهو قاعد في أورشليم وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم هو ممكن تستحم دي يعني مش ضروري في بيتها أو حاجة زي كده أو زي ما الأخ معاذ اليان بيحب يقول فكانت في البسين أو حاجة زي كده أو ممكن يكون بيته بيطل على قص على على ح- على جنينة أو حاجة زي كده وفي زي بحيرة أو حاجة زي كده فهو شايف من فوق آه، وهي بتستحم في البحيرة أو ح- حاجة زي كده يعني تخيل أنت المشهد زي ما أنت عاوزه يعني. فرأى من على السطح امرأة امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا طبعا الكتاب المقدس بيهتم بالتفاصيل الجانبية اللي ملهاش أي لازمة في حياة المسيح الروحية ولا أي حاجة لكن لما يجي بقى في التفاصيل العقائدية يطنش فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي فأرسل داود رسلا وأخذها عليه الصلاة والسلام فأرسل داود رسلا رسلا وأخذها هنا ما تفهمش أخذها دي المقصود بيها إنه هو خطفها ولا هي جت بم- بمزاجهم بمزاجها أو حاجة زي كده مش مش قضيتنا يعني فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمسها طبعا دي دقة ال- الكتاب المقدس طبعا ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى يعني شوف المصيبة اللي أنت وقعتني فيها دي حلها فأرسل داود إلى يؤاب آه، إلى إلى يؤاب يقول أرسل إلى أوريا الحثي يعني هات لي جوزها علشان ندبر مكيدة إن إحنا نلبس الموضوع لجوزها ما نشيلش إحنا التهمة دي أو مش تهمة يعني المصيبة دي فأرسل يؤاب أوريا آه، فأرسل يؤاب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب طبعا المفروض بداية الإصحاح خالص كان إن هم جيشه في حرب وإن داود قاعد آه، في إسرائيل فهو بأول حاجة بيسأله عليها بيقول له إيه ها إيه أخبار الحرب عملتم إيه وقال داود لأوريا أنزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك مع, جبي مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فهو طبعا داود عاوزه يروح البيت علشان إيه، يعني ي- ي- يح- ي- يلتقي بزوجته فالمفروض يبقى ايه ال- ال- الحبل اللي حصل لبتشبع من داود يبقى جه نتيجة أو- أوريا الحثي فدي الخطة يعني اللي كان عاملها آه، والعياذ بالله داود عليه السلام بحسب الكتاب المقدس فهنا راحوا قالوا لداود الموضوع ما نفعش ده هو ما راحش ينام في بيته فقالوا لداود لم ينزل أوريا إلى بيتي فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسي وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء يعني عاوز يقول لك احنا في ناس بتحارب في ناس في الصحراء والدنيا بهدله وانا هاجي اقعد في بيتي واكل واشرب واتجع مع امراتي وحياتك وحياة نفسك لا افعل هذا الامر فواضح ان قضيه ال- آه، لا تحلف آه، اللي كان قالها المسيح في العهد الجديد او حتى في العهد القديم ان ان الحلف يكون بالله وما ي- و- ولا يكون باطلا يعني أو أي- يعني هو بيحلف بغير الله والموضوع عادي يعني مفيش مشكله وحياتك وحياه نفسك لا افعل هذا الامر طبعا في ناس كتير بيقولوا ان ان وكأن الكتاب المقدس بيجعل اوريا الحسي اشرف من آه، داوود عليه السلام والعياذ بالله عشان كده في بعض الناس بيسموا اوريا لكن ما يسموش داوود داوود ده وحش في الكتاب المقدس يسمي اوريا لا حول ولا قوة الا بالله فقال داوود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم آه، وغ- وغده ثانية واحدة. طيب ما علينا فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده و... وإلى بيته لم ينزل وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا طبعا هو قال لك خلاص بقى الراجل مش عاوز ينزل يشوف زوجته فاحنا هنخلص منه احسن وكتب في المكتوب يقول اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت يعني مش مش نظام بقى ماشي انتوا حطوه في الصف الاول بس ما يكون ما تكونوش انتوا معاه كتير في حيث ان انتوا تغلبوا لا انتوا سيبوه لوحده في الاول وارجعوا انتوا لورا بحيث ان انتوا تضمنوا ان هو يموت بعد كده كملوا الحرب عادي مفيش مشاكل طيب ده الكلام ده ايه يعني مرسول آه، م- مكتوب الى يؤاب اللي هو قائد الجيش هناك ولا ايه مش مهم لكن هو بيد اوريا يعني ادى ادى لاوريا الجواب اللي فيه ان انت هتموت تروح تسلمه لقائد الجيش طب ماشي وكان في محاصرة يؤاب المدينة انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فيه اللي هم بقى المقاتلين الاشداء يخلوا اوريا يلبس في وش الناس دي فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب مع عبيد داود ومات أوريا الحثي أيضا فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب وأوصى الرسول عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا آه، دنوتم من المدينة للقتال أما علمتم إنهم يرمون يرمون من على السور ما علينا إيه المقصود من قتل ألم ترمه امرأة بقطعة رحم قصة قديمة يعني فقل يعني هو عاوز يقول لو الملك اتضايق من حاجة من حاجات أخبار الحرب فرحه وقول له أوريا مات فقل قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا فقال لك طب خلاص ما دام أوريا مات أنا موافق ما فيش مشاكل فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوري الحثي أيضا فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب لا يسوء في عينيك هذا الأمر يعني مش مشكلة عادي يعني لأن السيف يأكل هذا وذاك شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده وما- ما علينا طب إيه اللي حصل بقى لما هي عرفت إن أوريا الحثي مات فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها يعني زعلت عليه ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته فالمفروض إن هو كده تزوجها يعني وصارت له امرأة وولدت له ابنا وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب موضوع فقبح في عيني الرب دي هنشوف الرب عمل ايه علشان الموضوع ده آه، فيما بعد يعني ده الاصحاح 11 الاصحاح اللي بعديه 12 هو في بس آه، آه، جزئيه خاصه بال- بالقصه دي ان في مع- معظم الناس بيعتقدوا ان سليمان عليه السلام هو اللي جه ابن نتيجه ه- ه- هذا الزنا لكن آه، في سفر صموئيل ال- ال- الكتاب بيقول ان ال- ان ال- اللي كانت آه، ال- الابن اللي كانت آه، بتشبع حامل بيه م- من اثر هذا الزنا مات وبعدين خلفت بعديه آه، سليمان فالمفروض بقى ان خلفت سليمان ايضا من بتشبع لكن بعد ما اتجوزها وصارت امراه له يعني خلاص هو قتل جوزها وضمها الى نسائه وهكذا مش عارف بقى لو هقدر أط- اطلع ال- ال- ال- النص ده سريعا اللي هو فيه ان ال- ان الراجل ده مات في الاسفار التاريخيه آه، تقريبا اصون آه، او قد مات قد مات انا عاوز الاسفار التاريخيه بس ووقف على- فلما سمع داود آه، لما رحل سلاحه فقال داود للغلام كيف عرفت أنه قد مات شاول الآن فلشدد قلنا الآن قد مات سيدكم ولما سمع أن الذي أخبرنا هذا مات وأن قتله من مالك دايما بنسى مكان النص ده مش عارف ليه اه هو ده 12 18 امال هي النصوص دي اه النصوص دي بعدها طيب آه طيب 14 15 16 طيب هنا في تعالوا نقرا النصوص م- اللي هي بتاعت الاضطجاع في عين الشمس دي وبعدين آه، وبعدين نقرا النصوص اللي بعدها صموئيل الثاني 12 من 7 ل 14 بيقول فقال ناثان لداود أنت هو الرجل هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا هو عاوز يقول يعني ربنا أنعم عليك بحاجات كتير وأنقذك من شاول والكلام ده كله لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه أنهي شر اللي هو إيه واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب اللي هو انه زنى ب- ببتشبع يعني لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه قد قتلت اوريا الحثي بالسيف واخذت امراته لك امراه واياه قتلت بسيف بني عمون والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد لانك احتقرتني واخذت امراه اوريا الحثي لتكون لك امراه هكذا قال الرب ها انا ذا اقيم عليك الشر من بيتك واخذ نساءك امام عينيك واعطي واعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس ما تفهمش يعني ايه المقصود بس حاجه وحشه يعني وخلاص انا مم... إيه، افتح كده ال- اليسوعيه دايما يسوعيه هي اللي هي بتجيب ال- الكلام العجيب اللي احنا مش قادرين نفهمه التاريخ صموئيل الثاني المفروض الاصحاح 12 صح 12 كام
آه، 11.
طيب اهو فانا المفروض يقول هكذا قال الرب ها انا ذا مثير عليك الشر في من بيتك وساخذ نساءك امامك واسلمهن الى قريبك فيضاجع نساءك امام هذه الشمس هو مش كاتب حاجه انت فعلت ذلك سرا وانا افعل هذا الامر امام كل اسرائيل وامام الشمس يعني كان ايه, إيه رب ده طبعا بيقول كان الاله ال ال حتى في ال الشر بالشر زنا بزنا بحكم الهي فكأن ايه يعني سبحان الله آه القرآن الكريم آه إن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في آية تانية اللي هي بتقول آه قل ثواني آه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون في سورة الأعراف 28 فهو بيقول الآية دي بتقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اللي هو يزني بده ويزني بده وده ربنا هو اللي قال لهم يزنوا ببعض قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فده افتراء على ربنا إن يكون الجزاء إن هو زنى فيخلي ناس تانيين يزنوا و- و- و- و- وبشكل علني وده أمر إلهي ده كلام فاضي ده افتراء على الله عز وجل فهنا بيقول لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس يعني يبقى ال- أنت عملت زنا كده آه، مستتر لا ده بأمر إلهي الزنا يكون علنا فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت يعني هو ك... خلاص ربنا غفر لك او كده غير ان غير انه من اجل انك قد جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشم... يشمتونه فالابن المولود لك يموت اللي هي حامل منه يعني فده ما كانش سليمان عليه السلام لو كملنا قراءة من بعد من بعد 14 بيقول وذهب ناثان إلى بيته وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض فقام شيوخ بيته عليه ليق- لي- ليقيموه عن الأرض فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا يعني زعلان ومتضايق ومش عاوز الابن ده يموت يعني وكان في اليوم السابع أن الولد مات فخاف عبيد خلاص الولد ده مات خلاص فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا فكيف نقول له قد مات الولد يعمل شر يعمل أشر فهم خايفين يقولوا له لحسن يعمل فينا مصيبة ورأى داود عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد مات فقال لك خلاص ما دام مات أعيش حياتي بقى فقال داود لعبيده هل مات الولد فقال مات فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه القصة دي فيها إشارة غريبة جدا إن كأن داود عليه السلام ما كانش بيلجأ لربنا وما كانش بيصوم ولا كان بيصلي ولا ولا ولا غير لو في مصيبة خلاص الولد مات وربنا ما استجابلوش لا أعيش حياتي بقى أصوم ليه وأعمل ليه فالكلام ده هو اللي بيقوله ف- فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت لما كان الولد حيا صمت وبكيت ولما مات الولد قمت واكلت خبزا فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لاني قلت من يعلم رب ربما يرحمني الرب ويحيا طب ربنا ما رحموش خلاص ما فيش صوم ولا صلاه ولا بتاع الان قد مات فلماذا اصوم خلاص نصوم لربنا ليه بقى دام ربنا ما سمعش ليا ولا استجاب لي والولد آه، ما عاش يعني سبحان الله سيدنا داود وسليمان في القرآن الكريم يعني موصوفين بمنتهى التقوى والورع لكن هنا الكتاب المقدس يا أخي بيعكس كل المقاييس في الآخر خالص بيقول إيه بقى إيه أنا في كان في نص اللي هو المفروض بقى أهو أنا ذاهب إ- إ- إليه وأما هو فلا يرجع إلي وعز داود بتشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه فيبقى ايه سليمان مش هو المولود من الزنا لا ده هو سيدنا داود كان عايز المولود من الزنا يفضل عايش بحسب الكتاب المقدس وقعد يصوم ويصلي لربنا انه ما- ما يميتوش لكنه مات فراح سيدنا داود بحسب الكتاب المقدس قال طب خلاص اصوم تاني ليه فربنا رزقه بولد ده هو هو كده الكتاب المقدس كده لما لما ما يصومش ولا يصلي ولا يلجا لربنا فربنا يقوم رزقه بالولد اللي هو عايزه سبحان الله يبقى احنا نتعلم ايه من الكتاب المقدس ان ليه نصوم ونصلي لما ممكن ربنا هيرزقنا من غير ما نعبده ولا نتقرب اليه ولا اي حاجه فمش لازم نصوم ولا نصلي يا شيخ احمد ده المستفاد دي الدروس المستفاده من الكتاب المقدس طبعا إيه سفر التكوين بقى 38 من 1 ل 11 دي قصه إيه يعني منتهى الغرابه ومنتهى العجب الله المستعان نعمل ايه بس ده كتاب مقدس في التكوين 38 من 1 ل 11 بيقول وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا, اسم و- ودعا اسمه عيرا ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلا اللي هم دول ايه ابناء آه، يهوذا اللي احنا كنا لسه قاريين قصته انه زنى مع كنته ثمار اللي هي كانت تقريبا ز- الزوج الاولاني خالص عيره فمات واتجوزت اللي بعده اونان فمات فيهوذا ما رضيش يجوزها لشيلا علشان قالت ايه ده كل ما جوزها واحد من ولادي يموت فمش هجوزه شيء فمش هجوزها شيلة فراحت هي عملت ايه زنت بقى بيهوذا وحبلت منه علشان قالت طب انت هتحوش عني ابنك انت انت انا ما علينا وكان في كذيب حين ولدته و واخذ يهوذا زوجة لعي... لعير بكره اسمها ثمار كويس قوي وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فاماته الرب فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك الموضوع ده يعني اللي هو قصة ايه مخلوع النعل ولا مضروب النعل ولا ما تفهمش احنا قريناه ده ولا ما قريناهوش بيت مخلوع النعل ما قريناهوش ما كانش موجود صح تعال ندور على مخلوع النعل ده ولا هو نفسه في نفس القصه لا ما هياش نفسها طيب في التثنية دي نبقى نضيفها في وسط النصوص بعدين في في سفر التثنية آه، من العدد خم... آه، آه، ست تثنية خمس... آه، سفر التثنية 25 خمسة لغاية آه، عشرة تمام بيقول ايه اذا سكن اذا سكن اخوه معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امراه الميت الى خارج لرجل اجنبي لا دي المراه تورث إيه، إيه، اخوه يورثها اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجه ويقوم لها بواجب اخي الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه هتخلع جزم جزمة الرا- الراجل ما تفهمش ليه وتاخد جزمته ولا هتعمل ايه وبعدين تقوم تبصق في وجهه فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل علشان هي خلعت نعله وبصقت في وجهه كويس قوي دي شريعه من شرائع سفر التثنيه طب لو كان الراجل وحيد ما اعرفش بقى انت تدور في سفر التثنية يمكن تلاقي فقال لك ايه ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك انا عاوز آه، بس اخد ال- النصوص دي عايز بعدين اضيفها على الملزمة بعد دي يعني طيب فهنا بيقول فعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه طبعا دي من ضمن النصوص اللي فيها نوع من أنواع التورية وأعتقد ال- المعنى واضح يعني فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا فقال يهوذا لثمار كنته اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلا يعني ما رض- ما رضيش يجوزها لشيلة فراحت هي راحت عملت ايه بقى زنت او قعت بيهوذا نفسه في الزنا لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيه أنا عاوز أشوف النص ده بتاع إيه تكوين 38 9 ادي هنا التكوين 38 9 هنشوف مقارنة ال- الترجمات في ترجمة الحياة بيقول وعرف أونان أن النسل لا يكون له فكان كلما عاشر امرأة أخيه يفسد على الأرض كي لا يقيم لأخيه نسلا العربية المشتركة وعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة يعني إيه لا يكون له يعني هيتكتب باسم أخوه مش له فقال لك ده ما يستاهلش حاجة زي كده فكان إذا دخل على امرأة أخيه أفرغ منيه على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه دي, دي العربية المشتركة اليسوعية وعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذا دخل إذا إذا دخل على امرأة أخيه استمنى على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه ده اليسوعية ده الكتاب المقدس طيب في ال- الانجيل الشريف وعرف اونان ان النسل لا يكون له فكان كلما عشر زوجة اخيه يفرغ زرعه على الارض لكي لا يقيم نسلا لاخيه كتاب مقدس ممتاز بصراحة والفاظ ما احلاها الفاظ طيب خلينا نشوف بس اسفار التوراة م- سفر التكوين إيه، اصحاح كام يا شيخ احمد خلينا نبص في اليسايا ايه
هو ادي ازاي يكون نسل الاخير وهو ما كتبش هو كده بقى احنا مالنا يا شيخ احمد هو سلو بلدهم كده وعلم أونان أن نسله لئلا يجعل نسله لأخيه فقبح ما فعلوا في عيني الرب ده رقم ثلاثة يدين الله في آن واحد أنانية أونان ومخالفة الشريعة الطبيعية والإلهية في الزواج طيب ما علينا فأماته أيضا آه يعني يعني تمثل مرتين ما كانش لها دعوه بموت آه، اه ما كانش لها معنى لا ما كانش لها دعوه قصدي ما كانش لها دعوه واحد كان شرير والثاني كان طيب هو فاضل قد ايه في ال طيب طيب ماشي نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك